أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة الثامنة عشرة من حلقات قصة الحروب الصليبية في الحلقة اللي فاتت طرحنا سؤال مهم جدا وهو هل يا ترى ممكن الأمل يموت وممكن ما يكونش فيه نهضة وحركة جهادية في الأمة الإسلامية في وقت من الأوقات وقلنا ده مستحيل وذكرنا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نوأهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك وهذه الطائفة في هذه الفترة حالكة الظلام في تاريخ الأمة الإسلامية كانت وسبحان الله تخرج دائما من شمال العراق وحللنا الموضوع دهوت وقلنا ليه شمال العراق هو دايما اللي يخرج المجاهدين في سبيل الله في هذه الفترة ورجعنا خمسين سنة لورا ولقينا جهود قلب أرسلان رحمه الله وجهود ملك شاه ابن قلب أرسلان وما من أعظم قواد المسلمين وملوك المسلمين في تاريخ الإسلام كله وشفنا جهود نظام الملك الطوسي رحمه الله وهذا أعظم وزير في تاريخ الإسلام إذا استثنينا تاريخ الصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم بعد هذا التاريخ كان ده أفضل الوزراء وكان ليه إسهامات هائلة في مجال العلم ومجال الجهاد وفي مجال تطبيق الشريعة وإقامة الحدود وتفهيم الناس وتوعية الخلق بما يجب أن يكون عليهم لله عز وجل هذا الوضع أو هذه التربية اللي استمرت مش, مش سنة ولا اتنين استمرت خمسين سنة متصلة أنتجت شعبا فاهما واعيا محبا للجهاد حتى ربنا سبحانه وتعالى كان يهب هؤلاء ملوكا وحكاما وأمراء على نفس المستوى وعلى نفس القيمة ولما كان يطلع لهم مرة حد من الظالمين أو الفاسدين بسرعة سبحان الله كان الشعب يلفظ هذا الفاسد أو هذا الظالم لا يقبله يطرده لا يستقيم أبدا أن يكون على هذه الصورة حاكم ظالم مع شعب صالح أو شعب مجاهد أو شعب محب للعلم ومن هنا يأتي دور التربية ودور الإعداد ودور زرع المعاني الإسلامية الأصيلة في الشعب أيا كان سبحان الله نظام الملك مع كل الجهد الذي عم الذي عمله في خدمة الأمة الإسلامية اللي إن كان في عيون ترقب نظام الملك وتكره له أن يستمر في هذه العملية الإصلاحية وهذه عيون الباطنية الإسماعيلية الشيعة اللي كانوا زي ما قلنا قبل كده في أكثر من حلقة من أشد طوائف انحرافا وبرضه لسه بنعدكم أننا إن شاء الله في أحد الحلقات القادمة هنتكلم عليهم بالتفصيل هذه الفرقة من الباطنية قامت بقتل نظام الملك في سنة 485 من الهجرة وبعدها بشهور قليلة مات ملك شاه ابن قلب أرسلان اللي هو كان أحد أعظم حكام وأمراء وملوك المسلمين في مر التاريخ يعني في سنة 485 خسر المسلمون عالمين من أعظم أعلام المسلمين ملك شاه ونظام الملك والكلام ده كان قبل ست سنوات فقط من دخول الصليبيين إلى أرض الإسلام وأنا لا أشك مطلقا أنهما لو كان على قيد الحياة ما ترك أبدا الجيوش الصليبية تعيث في أرض المسلمين الفساد كما رأيناهم لكن قدر الله وما شاء فعل لكن على فكرة أنا أطمئن برضو المشاهدين والإخوة والأخوات وكل المسلمين أن الجهود الضخمة التي بذلها نظام الملك رحمه الله وبذلها ملك شاه وقلب أرسلان هذه الجهود ما ضاعت يا إخواني وأخواتي بل بقيت في الشعب وبقيت في الأماكن التي تمركزوا فيها ومنها خرج بعد ذلك الرموز الجهادية الكبرى اللي هنتكلم النهاردة على أحد هذه الرموز وهو يعتبر رمز نقلة ما بين الأوضاع السيئة التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية وبين الأوضاع الجهادية التي ينبغي أن يكون عليها المسلمون وهو جاكرمش يا ترى كم واحد من المشاهدين والمشاهدات يسمع عن اسم جاكرمش أنا أعتقد أنه يقترب من الصفر وطبعا احنا عندنا تغييب شديد جدا للتاريخ الإسلامي بتاعنا لعلنا نعرف بعض الأسماء الغربية أو الشرقية أو الماجنة أو البعيدة عن الشرع أو التي ليست لها أي نوع من القيمة في ميزان الإنسانية وفي ميزان الإسلام لكن ما نعرفش جكرمش ولا مودود ولا حتى نعرف تفاصيل حياة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم من المجددين العظماء أمثال هؤلاء الذين زخر التاريخ الإسلامي حقيقة بأمثالهم جاكرمش وصل لحكم إمارة الموصل في سنة 495 يعني بعد حوالي أربع أو خمس سنوات من دخول الجيوش الصليبية لأرض الإسلام وصل في ظروف صعبة جدا كربغة اللي هو كان أمير الموصل قبله مات وبعد موته حدثت فتنة كبيرة في الموصل وتولى الحكم أكثر من رجل لدرجة أنه في غضون حوالي أربع أو خمس شهور تولى حكم المسلمين في الموصل أربعة من الزعماء وصل الحكم في النهاية إلى جكرمش وكان رجلا عادلا حسن السيرة أحبه الشعب في الموصل حبا شديدا وعلى فكرة من أشد علامات حب الله عز وجل للعبد أن يحبه الصالحون وأهل التقى وأهل الخير في البلاد ولما تلاقي واحد كده يعني كرهه الجمو... الجميع وكرهه القريب والبعيد من المسلمين اعرف أنه بعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى وليس في قلبه إخلاص لله عز وجل وهنقول بعد كده إن شاء الله أدلتنا على هذه الملحوظة لكن جاكرمش كان محبوب جدا في الشعب بتاعه في شعب الموصل وتحرك معه الشعب لإعادة بناء الموصل من جديد بعد الفتن التي مرت بها في الشهور الماضية تزامن مع الفتنة التي حدثت في بلاد الموصل فتنة أخرى حصلت في مدينة حران ومدينة حران هذه مدينة موجودة متوسطة بين الموصل وبين حلب وحصل فيها فتنة برضو وعدة انقلابات وفي الآخر تولى الحكم فيها رجل مولى من الأتراك كان اسمه جولي وكان برضه مولى فاسد وحصل نوع من القلاقل الشديدة في البلد من الذي من الذي يرقب مثل هذه الأحداث الصليبيون في إمارة الرها القريبة جدا من حران والقريبة جدا من الموصل شاهدوا هذه الفتن والانقلابات سواء كانت في الموصل أو سواء كانت في حران ففكروا في غزو حران وحران مدينة من المدن الحصينة والعميقة في العالم الإسلامي في عمق العالم الإسلامي ولها موضع استراتيجي خطير لذلك فكر بولدوين ديبورج اللي هو كان أمير الروها في ذلك الوقت فكر مع نائبه جوسلين دي كورتني وكان أمير مدينة تل باشر ان هم يغزوا هذه المدينة ولصعوبة وحصانة المدينة استعان ببوهمند أمير أنطاكيا اللي لسه كان متحرر من شهور قليلة وعايز يثبت وجوده ويثبت كفاءته في الحروب الصليبية ومعاهم كمان تانكرد ابن أخت بوهمند اللي حكم إمارة أنطاكيا ثلاث سنوات كاملة في غياب بوهمند عندما أسر عند غزي ابن الدجمد يبقى أنا عندي حملة صليبية تجهز على رأس الحملة بولدوين ديبورج أمير الرها ومعاه جوسلين دي كورتيني ومعاه بوهمند ومعاه تانكرد ومعاهم عدد كبير من الأساقفة من اسقفيه الرها ومن اسقفيه أنطاكيا ومعاهم فوق ده كله عشرين ألف مقاتل وأرسلوا رسالة استغاثة عاجلة لبلدون الأول ملك بيت المقدس ليأتي ويساعد هذه الجيوش المتجمعة عشرين ألف مقاتل طبعا رقم ضخم ما تبصوش للأرقام اللي قلناها قبل كده 200 ألف و300 ألف هذه كلها كانت جموع من الفلاحين والعمال وغير المحترفين أما دولت في 20 ألف مقاتل محترف وده كان رقم كبير جدا وبالذات أنه هيقابله مدينة صغيرة هي مدينة حران ومنعزلة عن المدن المحيطة بها اللي ما حسبش الصليبيين حسابه ان جاكرمش اللي هو موجود في مدينة الموصل فكر في الدفاع عن مدينة حران ومدينة حران قريبة جدا أيضا من سقمان ابن أرطق واتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت وكان أحد زعماء هذه المنطقة كان زعيم حصن كيفة وكان من الأراتقة التركمان وكان عنده نزعة, نزعة إسلامية واضحة لكن للأسف الشديد كان في خلاف كبير جدا ما بين جاكرمش وما بين سقمان بن أرطق لأن سقمان بن أرطق كان يساند الأمير الذي كان قبل جاكرمش في إمارة الموصل وبالتالي كان في بينهم نزاع وشقاق قديم لكن سبحان الله في هذه اللحظة حصل شيء سعيد جدا وشيء سار جدا على الأمة الإسلامية أن تراسل في وقت متزامن جاكرمش مع مع سقمان بن أرطق وقال كل منهما للآخر أنه سوف يشترك في هذه المعركة لله عز وجل ما بذل نفسه إلا لله عز وجل الكلام ده بعته جاكرمش لسقمان وبعته في نفس الوقت سقمان لجاكرمش وهذا التناسق في الوقت وهذا التزامن دليل على إخلاص كل منهما وعلى أن الله عز وجل يريد لهما معا وللأمة معهم بعد ذلك الخير بإذن الله رب العالمين فاتحدت الجيوش الإسلامية ما بتاعت سقمان بن أرطق كون حوالي سبعة جمع حوالي 7000 تركماني وجاكرمش جاب حوالي 3000 من أهل الموصل من السلاجقة والعرب والأتراك وبقى الجيش الإسلامي قوامه عشرة آلاف مقاتل واتجه الجيش الإسلامي إلى منطقة حران واتجه الجيش الصليبي اللي هو كان ضعفه تقريبا إلى نفس المنطقة وحدث الصدام المروع بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الصليبي اللي قاد هذا الصدام كان آه، بولدوين ديبورج وجوسلين آه، دي كورتني أما بوهيموند فكان واقف بعيد في آه، يعني مؤخرة الجيش وطبعا استفاد من الدرس القديم اللي هو اتأسر ثلاث سنوات كاملة فكان يعني وضع عامل لنفسه طريق للهرب حتى إذا حدثت هزيمة عاد إلى آه، بلاده وبالفعل تمت الموقعة الضخمة في سنة 497 من الهجرة موافق 1000 1104 من الميلاد وفي هذه الموقعة يا إخواني ويا أخواتي قتل من النصارى من الصليبيين 12 ألف فارس وسحق الجيش ال- ال- ال- الصليبي وأسر معظم الجيش الصليبي بل وأسر في هذه الموقعة بلدوين ديبورج وجوسلين دي كورتناي الاثنين يعني الأمير ونائبه أمير الرها ونائبه على إمارة الرها وطبعا كانت أزمة ماحقة للجيش الصليبي وهرب آه، آه، بوهيمنت وهرب معاه آه، تانكرد واصبحت ازمه في منتهى الضخامه وانتصر المسلمون انتصارا مهيبا اعاد لهم الثقه بعد الازمات الكثيره التي مر بها المسلمون في الشهور والسنوات السابقه. في مشكله حصلت في نهايه هذه المعركه ان معظم هذه الغنائم بما فيها الاسرى بما فيها جوسلين دي كورتيني وبولدون دي بورك كلها وقعت في ايدين سقمن آه، سقمان ابن ارتق وجاكرمش لقى نفسه معهوش حاجه والجيش بتاعه معهوش حاجه فحصل فتنه في الجيش بتاع جاكرمش وقالوا له ازاي كل الغنائم وكل الاسلاب وكل الاسرى يروحوا لسقمان ابن ارتق فحصل نوع من الهياج على جاكرمش دفع جكرمش الى ان هو آه، يعني يهجم على آه، خيمه من الخيم اللي فيها الاسرى واستطاع ان هو ياخذ بولدوين ديبورج اسيرا وطبعا ده اسير ثمين جدا ده امير اماره الرها الصليبيه الامير الاول فيها واعظم ال- الرؤوس وكان جاكرمش ساعتها بيطارد الجيوش الصليبيه كان ساعتها سقمان بن ارتق بيطارد الجيوش الصليبيه فرجع فلقى آه، آه، ان جاكرمش اخذ هذا الاسير حصل نوع من الغضب في جيش سقمان بن ارطغ لكن سقمان بن ارطغ قال كلمه في منتهى الروعه تدل على نبل اخلاقه وعلى صدق نيته وعلى توجهه الكامل لله عز وجل قال لا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاه بغمهم باختلافنا يعني المسلمين فرحانين جدا لهذا النصر ولهذه الغنائم والأسلاب ولهذا الإنجاز غير المسبوق لا لا يقوم أبدا هذا الفرح ب- ب- بغمهم باختلافنا ثم قال ولا أوثر شفاء غيظي بشماتة الأعداء بالمسلمين وقبل أن يأخذ جاكرمش الأسير الثمين بولدوين ديبورج ما عملش مشكلة وعاد إلى بلاده وده بي- بيدلنا فعلا على صدق النوايا عند هذا الأمير العظيم طبعا برضو جاكرمش يعني كان معذور في ان هو الجيش بتاعه بعد هذه الموقعة الهائلة كل الغنائم وكل الاسلاب راحت لجيش آه، آه، آه، سكمان بن ارطغ طبعا دي كانت ازمة عنده يعني ممكن نقول ان الموضوع اتحل الحمد لله بشكل سلمي واثار هذه الموقعة يا اخواني واخواتي كانت هائلة تعالوا كده نشوف الموقعة دي اتعملت ايه الموقعة دي اولا رفعت الروح المعنوية عند المسلمين ارتفاع عالي جدا جدا لان المسلمين انتصروا المرة دي برفع راية لا اله الا الله وكانت الوجهة واضحة وسواء كان سقمان بن أرطغ أو جكرمش في بدء المعركة تراسلا بأنهما ما بذل أنفس أنفسهما في هذه المعركة إلا لله عز وجل وشفنا نتيجة الانتصار العظيم وشفنا النهايات اللطيفة للمعركة حتى بعد حدوث أزمة إزاي اتحلت الأزمة لأن النوايا كانت لله سبحانه وتعالى فده كان ده من أعظم الانتصارات أن المسلمين وضعوا أيديهم على بعض أو على أهم مفاتيح النصر وهي التوجه الكامل لله عز وجل برضه شفنا نتيجة الوحدة وحدة جيش سقمان ابن أرطغ مع جيش جاكرمش أي نعم العدد بتاعهم أقل كتير أو نص تقريبا العدد الصليبي لكن هذه الوحدة بارك الله عز وجل فيها وأثمرت هذا الانتصار الكبير على الناحية الأخرى شعر الصليبيون بهزيمة نفسية ماحقة لأن في هذه الموقعة قتل من الصليبيين 12000 مقاتل وهزم الصليبيون هزيمة واضحة وبالتالي أغلقت هذه الموقعة الأبواب تماما على الصليبيين ناحية العراق يعني ما حدثت بعد, بعد ذلك ولمدة قصة الحروب الصليبية بكاملها أي محاولة لغزو العراق مع أن حران هذه كانت الباب لفتح الموصل وفتح بغداد واجتياح العالم الإسلامي من الشرق لكن موقعة حران هذه سبحان الله بعد الانتصار الانتصار المهيب أوقفت هذا المد الصليبي بل أوقفت مجرد التفكير في غزو العراق بعد ذلك وطبعا ده كان إضافة إسلامية قوية برضو في هذه الموقعة فقد الصليبيون 12 ألف مقاتل وبالتالي تأثرت القوة الصليبية تأثرا كبيرا وفقدت العديد من القلاع والحصون الجنود الذين كانوا يحمونها بل وفقد الصليبيون بولدوين ديبورج أمير الرها والنائب بتاعه جوسلين ديكورتيني وطبعا كانت أزمة كبيرة طب مين اللي يحكم الرها بعد فقد هؤلاء الزعماء أوكلوا إمارة الرها إلى تانكرد النورماني ابن أخت بوهيمند كان تانكرد عامل زي الجوكر لما أسر بوهيمند الأول من أنطاكيا هو اللي حكم أنطاكيا ولما أسر دلوقتي بولدوين ديبورج هو اللي هيحكم إمارة الرها وهنشوف إن هو هتعجبه إمارة الرها وده طبعا ده هيجيب مشاكل بعد كده بينه وبين الزعماء الصليبيين لكن المهم دلوقتي ان تانكرد توجه لقيادة إمارة الرها بعد فقد زعيمها ونتيجة برضو هذه الموقعة حصل تطورات جغرافية في المنطقة هائلة بمعنى ان بدأت تتقلص إلى حد كبير المدن التي هي تحت سيطرة الإمارة الصليبية الرها بل والمدن التي تحت سيطرة أنطاكيا مع أن أنطاكيا بعيدة جدا ومع أن بوهمند استطاع أن ينجو بنفسه ويهرب إلا أن رضوان ملك حلب عندما رأى هذه الهزيمة التي حدثت للصليبيين تحرك بقواته واستطاع أن يأخذ بعض القرى وبعض الحصول الموجودة في منطقة حلب والتي كانت مملوكة قبل ذلك لإمارة أنطاكيا وبدأ بوهمند يرى أن الأرض في إمارة أنطاكيا تتقلص من حوله برضو من الحاجات المهمة جدا أن هذه الموقعة حفظت الطريق بين العراق وبين الشام مفتوحا آمنا لأن هنشوف بعد كده الحركات الجهادية تتحرك من منطقة العراق إلى منطقة الشام للحرب هناك لمقاومة الصليبيين في بيت المقدس وفي الرها ومدينة حران هذه كانت تسيطر على الطريق ما بين العراق وبين الشام فلو احتلت هذه المدينة لكانت قد منعت كل الإمدادات الإسلامية من منطقة شمال العراق وهي منطقة غنية بالحركات الجهادية الإسلامية كانت منعت كل هذه الحركات من الوصول إلى الشام وإلى الجيوش الصليبية برضو من ضمن هذه الأشياء إن النتائج لهذه الموقعة إن حصل نوع من الجرأة للأرمن على الجنود الصليبيين وعلى الجيوش الصليبية ولعلنا نستغرب ليه يحصل يعني جرأة من الأرمن مع أن الأرمن استقدموا وفرحوا وساعدوا بالجيوش الصليبية وقع الأمر أن الجيوش الصليبية بعد ما استقرت لها الأوضاع وخاصة في إمارة الرها عاملت الأرمن معاملة سيئة للغاية وعملتهم باضطهاد عنصري ملموس وقدمت الزعماء الأوروبيين والأمراء الأوروبيين الذين قدموا من أوروبا عليهم وبدأت تتعامل مع الأساقفة الأرمن بشيء من الامتهان ووضعت الأساقفة الكاثوليك في كل موضع وبالتالي أثار هذا حنق وغضب وغيظ الأرمن اللي كانوا شايفين أن الصليبيين هيعملوا لهم نوع من الحرية العقائدية ويرحموهم من التفرقة العقائدية التي كان يمارسها البيزنطيون الأرثوذكس معهم قبل ذلك ومن جراء هذا هذه الروح شديدة الكراهية للصليبيين بدأ الأرمن يتراسلون مع المسلمين تخيل أن الأرمن رأوا أن حكم المسلمين اللي ظلوا يحكموا الأرمن عدة سنوات عشرات أو عدة مئات من السنوات قبل قدوم الصليبيين كان أرحم وأعدل وألطف ألف مرة من تعامل الصليبيين الكاثوليك مع الأرمن مع أن الكنيستين قريبتين جدا من بعضهما البعض سواء كانت الكنيسة الأرمنية أو الكنيسة الكاثوليكية برضو نشوف الدولة البيزنطية لما شافت هذه الهزيمة هزيمة حران أو موقعة حران اللي سحق فيها الجيش الصليبي وأسر فيها بولدوين ديبورج وجوسلين دي كورتيني الدولة البيزنطية تشجعت وبدأت تخرج جيش والجيش دوت احتل عدة مدن من إقليم قليقية استطاع أن يضم إلى أملاكه أذنة والمصيصة وطرسوس والمدن دي كلها كانت تابعة لإمارة أنطاكيا فوجد بوهيموند إن مش بس رضوان ملك حلب اللي بياخد منه لا ده كمان الامبراطور الكسس كومنين هو بدا ياخد المدن البيزنطيه التي كانت مملوكه لاماره انطاكيا بل واكثر من ذلك ارسل الامبراطور الكسس كومنين اسطولا الى مدينه اللاذقيه واستطاع ان يخرج منها الحاميه الصليبيه النورمانيه وان يضم اللاذقيه الى املاك الدوله البيزنطيه. يبقى احنا شايفين دلوقتي ان هذه المعركه أنتجت نتائج هائلة من انتصار وارتفاع روح معنوية جدا عند المسلمين من تقلص الإمارة إمارة الرها وتقلص إمارة أنطاكيا بشكل أكبر وفقدان عدد كبير من الجنود مما جعل بوهيمند يدرك أنه بعد قليل سيفقد تماما السيطرة على إمارة أنطاكيا شاف ان الدولة البيزنطية اتجرأت عليه وبدأت تاخد منه مدن وان رضوان ملك حلب اتجرأ عليه وبدأ ياخد منه قلاع وحصون طب وبعدين هيوصل الموضوع لحد لحد امتى هيفضل ساكت على هذه الاوضاع ومعوش قوة فكر في الحل الاخير ان هو يلجأ الى اوروبا طبعا الامير بوهيمند ليه مملكة واسعة في صقلية وليه مملكة في جنوب إيطاليا وهي المملكة الرئيسية بتاعته لكنه ما نسيش أبدا أبدا أحلامه ومطامعه في إمارة أنطاكيا لكن عرف أن الطاقة التي عنده الآن لن تستطيع أن تحمي إمارة أنطاكيا فترك إمارة أنطاكيا لتانكرد وذهب إلى أوروبا وأصبح تانكرد هو الذي يحكم في هذا التوقيت من سنة 497 من الهجرة 1105 من الميلاد بدأ تانكرد يحكم الإمارتين سويا يحكم إمارة الرها ويحكم إمارة أنطاكيا وذهب بوهيمند ليستغيث بالبابا ويستغيث بالجيوش الأوروبية من أسبانيا ومن فرنسا ومن إيطاليا ومن ألمانيا ومن إنجلترا ليجمع جيشا كبيرا لحرب الدولة البيزنطية في الأساس ثم بعد ذلك حرب المسلمين لأنه كان عارف أن الإمبراطور أليكسس كمنين أقوى بكثير من رضوان ملك حلب وأن رضوان ملك حلب هو استغل الأوضاع وضعف الصليبيين فقط لكنه من السهل جدا القضاء عليه في وقت من الأوقات لذلك كل الحملة التي قادها بوهيمند الأول في أوروبا كانت تهدف إلى تجميع الجيوش لحرب الدولة البيزنطية وبالفعل نجح بوهيمند في تجميع عدد كبير جدا جدا من الجيوش الصليبية الأوروبية الغربية وجمعوا مع بعض في سفن كبيرة واتجهوا إلى مدينة دروازو في بحر الأدرياتيكي لحرب الدولة البيزنطية واتقابل معاهم أليكسس كومنين بنفسه لأن طبعا ديت عمق البلاد البيزنطية ومنطقة من أهم المناطق اللي, اللي بتمتلكها الدولة البيزنطية ودارت موقعة ضخمة جدا سنة 507 ما بين بوهيمند وما بين الدولة البيزنطية وانتصرت فيها الدولة البيزنطية انتصارا ساحقا واضطر بوهيمند أن يعقد اتفاقا مخزيا مع الدولة البيزنطية يتنازل فيها تنازلا كاملا عن مدن إمارة أو مدن قلقية بكاملها اللي هي ترسوس وأذنة والمصيصة وأن يضع بطريركا أرثوذكسيا في كنيسة أنطاكيا وأن يأمر ابن أخته تانكرد بتسليم هذه المدن وتسليم مدينة اللاذقية وفي حال عدم التسليم فإنه يقوم هو شخصيا بحرب ابن أخته تانكرد وعرفت هذه الاتفاقية باتفاقية ديفول نسبة إلى المدينة التي تمت فيها الاتفاقية وطبعا كانت في منتهى الخزي والعار واضطر بوهيمند بعد هذه الاتفاقية أن يذهب إلى الصقلية وأن يعزل فيها ولا يعود بعد ذلك إلى بلاد المسلمين وبذلك قضي تماما على المستقبل السياسي لبوهيمند الأول وكل ده نتائج لموقعة واحدة موقعة حران اللي كان بقيادة جاكرمش وسقمان بن أرطق سبحان الله يا إخواني وأخواتي هذه الموقعة اتقتل فيها 12 ألف صليبي فقط وقبل كده اتكلمنا على موقعة مرسفان وهرقلة الأولى وهرقلة الثانية واتقتل فيها 250 ألف على الأقل من الصليبيين ومع ذلك لم تكن لها كل هذه الآثار سبحان الله كيف كانت هذه الآثار ضخمة لهذه الموقعة البسيطة عسكريا بالقياس إلى المواقع الأخرى كل ده يا إخواني وأخواتي عشان رفعت فيها راية لا إله إلا الله وبارك الله عز وجل في ثمارها وفي جهودها وفي ثمار أولئك الذين عملوا فيها لله ولم يعملوا فيها لدنياهم وهذا درس لابد أن يستوعبه المسلمون استيعابا كاملا يا ترى إيه اللي هيحصل بعد هذه الموقعة وبعد هذه الأثار يا ترى الوضع في الشام هيتغير ولا مش هيتغير يا ترى جنود الموصل وحران هيتجهوا إلى منطقة الشام ولا لأ ده اللي بإذن الله نعرفه, نعرفه في الحلقة اللي جاية أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته